قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على آلائه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصفيائه أما بعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مع حكاية جديدة وحرف جديد حكاية حرف إيه النهاردة؟ معانا حكاية حرف الصاد طب الصاد بتخرج منين يا شيخ؟ الصاد والزاي والسين بيخرجوا من مخرج واحد الصاد والزاي طب الصاد عرفناها ايه الزاي دي اللي هي الزين اسمها الزين او الزاي بس الزاي هو الاولى ان انا اقول اسمها الزاي يبقى الصاد والزاي والسين بيخرجوا مخرج واحد زي ما قلنا قبل كده احنا قلنا الطاء والدال والتاء بيخرجوا مخرج واحد وقلنا ان الكلام ده ايه على سبيل ايه ها على سبيل التقريب مش على سبيل التحقيق على سبيل التقريب طيب الصاد والزاي والسين ابن الجزري بيقول فيهم ايه بيقول والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى أ- أ- امال فين فين الصاد والزاي والسين الشيخ أصا- اشار الى الصاد والزاي والسين بصفه من صفاتهم ياه صفات مهمه قوي كده اه ايه الصفه المشتركين فيها الثلاث حروف دول ومفيش حروف تانية غيرهم فيها الصفه ديت هي صفه الصفير قال والصفير مستكن فيه آه، منه ومن فوق الثنايا السفلى طب نجيب المخرج اللي قبليه عشان نبين والطاء والدال وتا من هو من عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى طيب ما ما فيش حد تاني من المشايخ آه، تكلم عن المخرج بشكل اوضح اه كتير قوي قوي طب ما تقول لنا على حد طيب تاني غير ال- ابن الجزري ال- الشيخ عثمان سليمان مراد صاحب السلسبيل الشافي ليه متن برضو على حروف ومخارج الحروف والصفات الشيخ بيقول والصاد والسين وزاي تجلى منه ومن فوق الثنايا السفلى والصاد والسين وزاي تجلى منه يعني طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى اه يعني الاثنين اتفقوا على المخرج ان هو ايه منه ومن فوق الثنايا السفلى طيب نوضح اكثر صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام الصاد والزاي والسين بيخرجوا منين؟ طرف اللسان مع ما بين اطراف الثنايا العليا والسفلى اقرب للسفلى. وضح تاني، طب صلوا على النبي تاني عليه الصلاه والسلام. بصوا حضراتكم كده دول اسمهم الثنايا العليا اللي هم السنتين اللي في مقدمه الفك الس- إيه العلوي. تحتيهم سنتين برضه زيهم بالظبط، اسمهم ايه؟ الثنايا السفلى. طيب هم كده واخدين الشكل ده؟ لساني فين بقى؟ لساني بينهم بس اقرب للايه؟ للس- للثنايا السفلى طيب الصاد واخده نفس الشكل هو طرف اللسان في مكان قريب من مغ... من مكان الزاي والسين لكن واللسان نفسه من بعد الطرف بيتغير ليه لان عنده صفه تانية هنعرف دلوقتي اللسان بياخد نفس الهيئه ديت وانا بجيب الايه الصاد نفس الهيئه دي هوضح لكم بعد كده ازاي ايه بياخد نفس الهيئه ديت خلاص طيب يبقى احنا اتفقنا ان الصاد والزاي والسين بتخرج من طرف اللسان مع ها ما بين اطراف الثنايا العليا والسفلى اقرب للسفلى. طيب الصفات بقى يا شيخ عشان هنوضح منها الهيئه اللي احنا قلنا عليها ديت. اول صفه تقابلني وهي صفه الهمس. يبقى الصاد ايه؟ حرف مهموس والهمس ده صفه ضعف. طيب والهمس يعني ايه؟ خلاص جريان نفس. الصفه اللي بعد كده وهي صفه الرخاوه. يعني ايه رخاوه؟ جريان الصوت وده صفه ضعف ايضا. ده صاد يا شيخ اه بس فيها صفتين اول صفتين فيها صفات ضعف هنخش بقى على صفات القوه فيها الصفه الثالثه وهي صفه الاستعلاء استعلاء يعني ايه قلنا ارتفاع اقصى اللسان عند النطق بالايه بالحرف وده بيدل على التفخيم الحرف الصفه اللي بعد كده واللي مش موجوده غير في اربع حروف بس منهم الصاد اللي هي صفه الاطباق والصا آه، و- وصاد وضاد طاء وظاء مطبقه الصاد من حروف الاطباق الاربعه اللي اتصفوا بصفه الايه؟ الاطباق. طيب الاطباق يعني ايه يا شيخ؟ يعني التصاق جزء من اللسان بالحنك الاعلى وده اللي بيغير هيئه اللسان مع الايه؟ مع الصاد. طيب الصفه اللي بعد كده صفه ايه؟ امم الناس اللي مذاكره صفه الاصمات الصفه المعنويه اللي احنا قلنا عليها معناها ان الحرف دوت حرف صعب المخرج. طيب الصفه اللي بعد كده كده خمس صفات يا شيخ هي ليها صفه سادسه احنا لسه قايلين عليها دلوقتي في المتن الصفير والصفير صفة قوة صفة قوة يبقى الصاد فيها صفتين ضعف بس اللي هي ايه الهمس والرخاوة لكن بعد كده كلها صفة قوة الاستعلاء صفة قوة الإطباق صفة قوة ها الإصمات صفة قوة الصفير صفة قوة يبقى ست صفات ست صفات طب انت بتقول لي هيئة اللسان هتبقى عاملة كده ليه بقى لأن أنا بيلتصق مقدمة اللسان عند نطق الصاد وده اللي بيخلي اللسان ياخد الهيئة دي لكن مع السين هياخد الهيئة دي يعني مع السين لسان هيبقى كده ومع الزاي لسان هيبقى كده أو كده أنزل شوية نزل تحت شوية لكن مع الصاد هياخد الهيئة دي كده ليه؟ لأنها بيلتصق مقدمة اللسان أي مكان في مقدمة اللسان ده بيختلف من حرف لحرف في- من حروف الإطباق اللي هو التصاق جزء من اللسان بالحنك الأعلى قولوا كده معايا أص ها وكأني بسمع حد بيقول أص سامعين صوت إيه دلوقتي؟ الشين ما ينفعش ليه طيب جبنا الشين؟ عشان صفة الإطباق ليه؟ أنا بلتصق كده كده جزء من اللسان مع سقف الحنك حضرتك بتعمل إيه بقى وحضرتك؟ بتخلي منتصف اللسان هو اللي يرتفع فتعمل ايه الهيئه بتاعت الشين مش الشين تخرج من وسط اللسان مع ما يوليه من سقف الحنك الاعلى صح فاكرين احنا اتكلمنا قبل كده على الشين فبتعمل بت- بتعمل حضرتك وبتعمل حضرتك صفه التفشي تقولوا ايه أش دي مش صاد اللي بيعملها كده يعرف انه مش بيجيب صاد بيجيب ايه حرف ما بين الشين والصاد لان غيرت صفه انا باكد وهاكد ان تغيير صفه في الحرف ممكن تقلب الحرف لحرف تاني خالص ناخد بالنا ناخد بالنا طيب يبقى ايه الفرق طب بينها وبين السين عشان نعرف المخرج واحد تقريبا حصر تقريبي طب ايه الفرق بينهم بينها وبينها صفتين بس اللي هما ايه الاستعلاء والاطباق ولولا الاستعلاء والاطباق اللي موجودين في الصاد لاصبحت سينا وهنشوف دلوقتي في ناس بتبدل الصاد بسين ليه بتتخلى عن الصفتين دول ده مهم بقى مهم جدا طيب نخش على حالات نطق الصاد الصاد ليها كام حاله ليها حالات سبعه صح خلاص بقى احنا حفظنا ساكنه متحركه بفتح متحركه بضم متحركه بكسر مشدده بفتح مشدده بضم مشدده بكسر طب نجيب الحالات ديت وقول ورايا أص أص ما تزيدش عن كده ما قلتش أص احنا اتفقنا الرخاوة إيه؟ زمنها زمن جريان الصوت الطبيعي والأصل فيها المشافهة أص ما تزيدش عن كده يعني لما أقول أصطفى ما أقولش أصطفى ما ينفعش كده زودت الزمن طيب الصاد لما تكون متحركة بفتح تبقى إيه؟ صا سامعين صوت الصفير والهمس؟ صا أص لازم يبان الصفير الصفير ده ايه ايه صفه الصفير دي انت قلت لنا عليها وما قلتلناش تعليق عليها الصفير دوت العلماء قالوا انها صوت الصفير يشبه صوت الطائر ماشي يبقى قريبه من ايه من صوت الطائر يبقى محتاج ان انا اظهر الصفير والهمس في الصاد المتحرك كمان صا ما قلتش صا احنا قلنا ما تبدلهاش بشين بقى انا لو مك... لو غيرت صفه الاطباق وحولت لساني ناحيه مخرج الشين هجيب صفه الايه التفشي يبقى اقول ايه بقى أص صا صو ها صي الصا الصو الصي تمام عرفنا خلاص نظبطها ازاي عرفنا نظبطها ازاي طيب اتكلمنا خلاص على المخرج واتكلمنا على الصفات واتكلمنا على حالات نطق الصاد ناخد بقى الاخطاء لان عندنا اخطاء كتير بيقع فيها اخواننا واخواتنا اللي بيقراوا القران في حرف الصاد اول خطا بيقابلني هو زمن الرخاوه احنا قلنا خلاص بقى اي حرف هنتكلم عليه لازم نتكلم على حال سكونه لان الحرف الساكن بتتجلى فيه كل الصفات طيب نجيب مثال اقول يصطرخون يصطرخون شفت الصاد عندي خد زمن قد ايه ما اقولش يصطرخون اصطفى كل ده خطا لو انا ادائي وصلني لكده أعرف... لا مش مهم اداء مطلوب اداء كويس مطلوب صوت جميل ومطلوب قراءه صحيحه الاصل القراءه الصحيحه خلاص يبقى انا ايه محتاج ان الزمن بتاعها يبقى طبيعي اصطفى يصطرخون ولما يكون بعديها حرف مفخم بيساعدني على ان انا ما ابدلهاش بسين طيب ده الخطأ الأول الخطأ الثاني إن أنا وهي ساكنة أحركها يصطرخون يصطرخون يصطرخون مش في ناس بيقولها كده ده خطأ ناخد بالنا ما نعملش ايه ها ما ينفعش ان انا احرك حرف ساكن ليه لان انا هبقى اضفت القران حركه مش موجوده فيه طيب نخش على الخطا اللي بعد كده واللي وقع فيه بعض اخواننا اذا شددت الصاد او تكررت نحذر من ايه نحذر من عدم بيان الحرفين او الثلاثه لو كانوا ثلاث حروف طب نجيب مثال طب صلوا على النبي المختار عليه الصلاه والسلام الصابرين صاد مشدده اهي الصابرين ناس كتيره بتقول ايه الصابرين طب انا جبت ايه سمعتني جبت ايه يا شيخ انا قلت الصابرين الصابرين فين الصادين فين الصاد الساكنه لازم اقول الصا مش صاد- مش صاد مشدده اهدنا الصراط ما اقولش اهدنا الصراط ما ينفعش انا كده جريت فجبت حرف واحد بس اسقطت من القران حرف تقدر تتحمل مسؤوليه اسقاط الحرف ده ولا انا والله فناخد بالنا طيب قصصهم كتير من الناس بيقول قصصهم قصصهم كده انا عملت ايه انا اختلست من الحركات فبقت الصادين الاثنين ايه كانهم صاد واحده بس قسمتها نصين قصصهم قصصهم هي قصصهم قصصي مش قصصي ناخد بالنا طيب ناخد الخطأ اللي بعد كده الخطأ اللي بعد كده وهو عند كسر الصاد ابدالها بسين بيبقى اسهل كتير من الناس بيقول اهدنا الصراط بنسمعهم ولا لا دي ما بتهيألي بنسمعها كتير في الفاتحه طب وده غلط ده غلط كبير خاصه في الفاتحه انا دايما بحاول اجيب امثله من الفاتحه ليه لان الخطا في الفاتحه خطا مش سهل ولا هين ده ممكن الركعه كلها ما ت- ما تبقى- ما تبقاش مظبوطه تبطل الركعه بسبب ان انا اخطات في حرف في الفاتحه في الركعه دي فناخد بالنا بالله عليكم يبقى ايه صراط بص انا بعمل ايه صي بحقق الاطباق والاطباق الاطباق بيصاحبه ايه قرب الفكين صي طب لو انا عملت ايه صي بعدت الفكين عن بعض لغيت الإطفاء- الاطباق وعملت ايه انفتاح ولغيت الاستعلاء قول لي يا شيخ ما هي الصاد هنا مكسوره ولو الصاد الحرف المفخم لما يكسر يبقى ضعيف اه ناخد بالنا حروف الاطباق الاربعه اما بيكسروا بيبقى فيهم قوه قوه ايه قوه الاطباق ما هو الاطباق هو ايه قوه تفخيميه اضافيه بيضيف الحرف قوه تفخيميه اضافيه فوق الاستعلاء فوق التفخيم اللي موجود فبيخلي الحرف مفخم قوي لما اقول صا غير لما اقول قا غير لما اقول غا صح صا طا حروف اطباق يبقى اخد بالنا اخد بالي من ايه اخد بالي ما ابدلش الصاد بايه بسين زي ما هنشوف نجيب لكم امثله بس هخليها في الاخر امثله لكلمات متشابهه في القران صاد وسين لو لو بدلتها غير معنى هنشوف دلوقتي ان شاء الله ما تستعجلوش طب الخطأ اللي بعد كده اذا جه بعد الصاد تاء ايه اللي بيحصل اخد بالي اخد بالي من ايه ان انا ابدل الصاد بسين ليه لان التاء حرف مرقق وحرف منفتح وانا لو تراخيت وتهاونت في نطق الصاد هتبقى ايه تاء اقول حرستم ايه حرستم دي هي ايه حرستم حرستم اخد بالي ما اقولش حرستم فاخد بالي من ابدالها بايه بسين ليه لتناسب الس- الس- التاء مع السين طيب انا جايب لكم بقى دلوقتي الكلمات اللي فيها تشابه بين الصاد والسين الحرف لو ابدلته يغير معنى في الايه في القران مستعدين مستعدين نشوف كده مما تحصنون تحصنون دي في سوره يوسف صح مما تحصنون اسمع اللي بعد كده إنهم يحسنون صنعا الله تحصنون بالصاد يحسنون من الإحسان يا نهار أبيض هو أنا لو قلت تحصنون قلتها تحسنون أبقى غيرت معنى ده أنا ال- ال- الحرف بس اللي شلته أه يغير معنى معاك فناخد بالنا بالله عليكم إيه تاني وعصيتم بالصاد هل عسيتم بالسين ياه ده انا شلت الحرف بس والتشكيل هو هو عصيتم غير عسيتم يا نهار ابيض عصيتم من العصيان وعسيتم معنى تاني خالص هو انا ممكن اقع في الخطأ ده يا شيخ اه لو تساهلت شوفوا الفرق بين الصاد والسين ايه هاكد تاني الفرق بين الصاد والسين التفخيم اللي هو الاستعلاء والاطباق لو انا ت- تهاونت في الصفتين دول يا اخي يا اختي بالله عليكم الصفات مهم جدا دراستها ودي دعوه بدعوها من برنامج حياه الحروف انكم تتابعونا باذن الله تعالى بعد رمضان لان احنا هنتكلم على الحروف بشكل تفصيلي اكتر انا مش قادر اتكلم كتير هنا ليه لان الوقت بتاعي ضيق الوقت بتاعي قليل فانا هنفرد للكلام ده كله ونبين وهنجيب امثله كتيره جدا فبالله عليكم تتابعونا طيب ايه تاني واصروا واستكبروا واصروا واستكبروا طب اسمعوا فيصبحوا على ما اسروا اسروا من الاصرار اصروا من الاصرار في فرق اه في فرق هو انا لو قلت آه، واصروا واستكبروا اسروا واستكبروا انا غيرت المعنى خالص هي واصروا يعني اصروا على ما هم عليه من الكفر والعناد والشرك لو قلتها واسروا واستكبروا من السر مش من ايه من الاصرار ده المعنى اتغير خالص ولما هنيجي للحرف السين ونتكلم عليه مش هنعيد الكلام ده تاني بقى تاخدوا بالكم هنحذر من ايه خد بالك السين ما تبدلش بصاد برضو ما ينفعش ان انا اقول فيصبحوا على ما اصروا ما ينفعش يبقى انا بدلتها بايه وغيرت المعنى اداه السين بصاد فناخد بالنا ايه تاني انا عندي كلام كتير قوي قوي فيه تشابه بين الصاد والسين في الكلمات وبيغير معنى كتير جدا ايه تاني والمحصنات والمحصنات صح عارفين المحصنات وعارفين المحسنات ايه ده ده المعنى اتغير خالص المحسنات دي من الاحسان والمحصنات عارفينهم المرأة المحصنة المتزوجة ايه ده ده انت كده يا شيخ ده الموضوع صعب جدا ده احنا هناخد بالنا بعد كده احنا هنقول بعد كده المحسنات والمحصنات انتوا سامعين الفرق بينهم انا يهمني قوي ان انتوا توصلوا لكم الفرق ص س ص س صو سو مش سوسو صو سو صي سي في فرق كبير قوي بين الصاد والسين في كل حالاتها في القرآن في ايه في النطق الصاد لو قبلتها نجيب تاني تصير الأمور تصير الأمور اسمعوا كده تسير الجبال تسير تصير دي, دي كلمة ودي كلمة خالص ثانية ده معنى وده معنى يبقى بالله عليكم ناخد بالنا ونحذر من ابدال الصاد بسين لان ده الخطا الايه ده الخطا الكبير والشائع والمنتشر بين اخواننا واخواتنا اللي بيقراوا القران يبقى عرفنا خلاص بقى هقول بقى تاني حالات الصاد وانا قاصد ان انا اقولها في اخر الحلقه عشان نسمع الصاد كويس ويا ريت برضه تكرروا معايا أص صا صو صي الصا الصو الصي كده أنا أنهيت كلامي عن مخرج الصاد و ها صفات الصاد وحالات الصاد والأخطاء الشائعة بعض الأخطاء الشائعة دايما بقول في البرنامج احنا بنتعرض لبعض الأخطاء الشائعة لو تعرضنا لكل الأخطاء الشائعة محتاجين وق- قد وقت البرنامج دوت مرتين أو ثلاثة هذا ما أعلم والله تعالى أعلى وأعلم وهو حسبنا ونعم الوكيل ألقاكم غدا بإذن الله تعالى مع حرف جديد وهو حرف السين انتظرونا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته